بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم استعملنا ولا تتولى عنا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني آه، آه، يعني سبحان الله العظيم يعني يا ريتني عرفتكم من زمان يا ريتني عرفتكم من زمان ده مش انتوا ده انا مش بقولها ليكوا انتوا ده ده قصة يعني يعني دي كانت اخر كلمة اخواننا سمعوها من فتاة من الفتيات قبل ان تموت في اخر مكالمة كانت بينها وبينهم قبل ما ربنا يرزقها حسن الخاتمة وتموت بعد ما التزمت بخمس ايام بس بعد ما التزمت بخمس ايام بعد ما كانت قبل الخمس ايام دول في مستشفى من المستشفيات بتعمل اجهاض من الزنا في حين ان يعني زوجها كان في بلد تانية قصة دامية مؤلمة أليمة ولكن سبحان الله العظيم يعني حينما عرفت الصحبة الصالحة هذه الفتاة اللي كانت أبعد ما تكون عن الدين وعن الالتزام بكل معانيه لما عرفت صحبة صالحة خدت بإيديها خدت بإيديها, بإيديها لطريق ربنا خدت بإيديها إنها تسمع عن ربنا خدت بإيديها إنها تبدأ تقف مع نفسها وتفكر في يوم القيامة وتفكر في لحظة العرض على الله لما لقت الصحبة ديت بدأت كل حاجة في حياتها تتغير وماتت بعد أيام من التزامها وكان آخر كلمة قالتها في التليفون لهذه الصحبة الصالحة يا ريتني عرفتكم من زمان يا ريتني عرفتكم من زمان هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه يا اخواني في الله النهاردة الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن تحفيظ القرآن فضل ومنة الله اللهم لك الحمد يعني اللهم لك الحمد يعني 550 يعني طلب تحفيظ مئات الشباب الوقت بفضل ومنة الله يعني الموضوع اللهم لك الحمد يعني ايه, إيه ماشي واخد مجراه ولكن انا عايز اقول ان تحفيظ القرآن وقفنا اسبوع كامل عشان نتكلم عنه الموضوع اللي هكلمكم عنه النهاردة والله العظيم اخطر من تحفيظ القرآن انا مش عايز اقول لك اخطر من قيام الليل انا مش عايز اقول لك اخطر من اي عبادة هنتكلم عنها لان من غيره لا هتعبد ولا هتواصل اصلا ولا هتستمر اصلا كنت دلوقتي مع مجموعة من الشباب كده في رحلة نيلية كده وواحد يعني يعني بيقول ادينا روشتة عايز روشتة التزم بيها انا مش عارف اوصل له ازاي يا ابني انا ممكن اكتب لك دلوقتي ثلاث عبادات لو عملتهم باذن الله النبي وعدنا ان شاء الله وحيا عن الله انك بدك تدخل الجنة انما انت مش هتستمر من غير ما تتحط وسط الصحبة الصحبة الصالحة عشان كده يا اخواني في الله اذا كان التحفيظ وقفنا اسبوع فالموضوع بتاع النهاردة ده المفروض يوقفنا اسابيع طويلة لان ده محور من محاور الحياة انا هتكلم النهاردة في موضوع الصحبة ليه هتكلم النهاردة في موضوع الورش تحديدا وهنقف وقفة مع مسألة الورش تحديدا ليه لان يا اخواني في الله واحد من الشباب كان بيقول لي بيقول لي صاحبه مات فجأة فهو واقف بقى الشباب بقى والبنات واقفين على القبر بتاعه وطبعا بقى البنات المكياج بتاعها صح في الحر بره مفيش بقى مفيش خالص والشباب بيقول لي قاعد اسمع الرنات اللي طالعه من الموبايلات ما دخلوش يصلوا على صاحبهم قاعد ابص المنظر السلاسل اللي في الو... في الرقاب والمنظر بيقول انا كل اللي جه في تفكيري ساعتها انا دول هيصلوا عليا هيصلوا عليا هم ما صلوش اصلا على صاحبهم دول اللي هيقفوا على قبري دول اللي ساعة الموت هيقفوا حواليا يلقنوني لا اله الا الله بيقول لي انا التزمت عشان فكرة واحدة مين اللي هيصلي عليك مين اللي هيصلي عليك يا اخواني في الله عايزين نفهم قيمة بعض الدرس بتاع النهاردة فايدته ان انت تفهم قيمة الناس اللي حواليك ان احنا نفهم قيمة بعض ان احنا نفهم وانت خارج من الدرس النهارده ان انت نفسك واحد واحد من اللي حواليك وانت واحده واحده من اللي حواليك ازاي نحضن بعض حاولنا نعمل الورش بتاعه النت وبفضل الله ماشيه ورش الشباب ما شاء الله ماشيه ورش النسائيه المره اللي فاتت يعني بدات اللهم لك الحمد النهارده احتمال هنبدا كمان ورشه اطفال عشان الاطفال اللي بيجوا الدرس نبدا نعمل لهم باهتمام انما لو عملنا الورش والناس مش فاهمه ايه فكره الورش هنستفاد ايه لو عملنا المشروع ده والناس مش فاهمه ان ده اخطر خطوه في حياه اي ملتزم خطوه الصحبه انت لما بتدخل دفعه اول حاجه بتعملها دفعه جديده بتدور على اللي هتصاحبهم لما بتروح درس خصوصي اول حاجه بتدورها على اللي هتصاحبهم لما بتروح شغل جديد اول حاجه بتدورها على اللي هتصاحبهم اي واحد مننا يا جماعه في اي مجتمع بيدور على صحبه العمر اللي هيصاحبهم فيها اشمعنى احنا في المسجد مش عارفين نصاحب على بعض مش عارفين ندخل في دم بعض شباب في الجامعه اول ما بيتعرفوا على بعض بعد ثلاث ايام بيلعبوا كرة مع بعض ويسافروا مع بعض ويتفسحوا مع بعض ويباتوا طول الليل يذاكروا مع بعض ويتصلوا ببعض ويعرفوا كل حاجة عن حياة بعض احنا ليه بطاء في العلاقة بيننا وبين بعض ليه واخدينها صلنسيه في العلاقة بيننا وبين بعض اشهر كلب في الكرة الارضية الكلب بتاع اهل الكهف لانه صاحب صحبة صالحة خلت كلب يذكر في القرآن عدة مرات وتاخد مئات الحسنات لانك انت ذكرت كلمة الكلب بس بتاع اهل الكهف لما صاحب صحبة صالحة في حين ان ان الكهف نفسه اتحول لجنه لجنه بسبب الصحبه الكهف الموحش الضلمه اتحول لجنه بسبب الصحبه يعني الدنيا الموحشه الدنيا اللي كلها هموم الواقع بتاع مصر اللي مليان ابتلاءات يتحول لجنه لو في صحبه وفي حين ان الحجر الاسود اللي قطعه من الجنه اللي لا يضيء ما بين المشرق والمغرب لولا ما حدث من انجاس الجاهليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انجاس الجاهلية الجاهلية حوله يعني ايه يعني الحجر الاسود ده اللي قطعة من الجنة لونه اسود بسبب بيئة الفساد اللي اتحط فيها يعني مهما انت كنت كويس يا اخوانا سيدنا محمد ما قدرش يدعو ابو طالب عمه ما قدرش ان هو يدعوه ليه عشان صاحب فاسد كان في حياته صاحب فاسد كان في حياته انا مش بقول لك ان الصحبه دي مصباح علاء الدين مش بقول لك انك لو لقيت صحبه هتبقى صديق انما لو انت عايز توصل لربنا هتقدر توصل وانت وسط صحبه صالحه عايزين نتكلم النهارده عن اخطر خطوة في حياة اي انسان ملتزم خطوة الصحبة عن اهم خطوة في حياة اي انسان ملتزم عن اجمل خطوة عن الخطوة اللي هتخلي الحياة بالنسبة لك جنة ما انساش لما كنت مع اخواني واحنا طلبة بقى دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب ومجموعة من الاخوة اللي بقوا الوقت بفضل الله كلهم دعاء الى الله لما كنا طلبة كده ونقوم طالعين في الشتاء رايحين المصيف نصيف في الشتاء بقى والمصيف كله بتاعنا ونعمل معسكر ترفيهي ايماني ونقوم ليل وننزل بحر وما تنساش الجو ده ابدا يا جماعه الجنه حسيت ساعتها ان فعلا جنه الالتزام انك انت تلاقي صحبه انك تلاقي صحبه وما انساش مشهد من المشاهد الشاب اللي كنت واقف معاه وبعد ثلاث ايام اصحابه لما مات في العربيه رموه رموه اللي كان مت... اللي عصى ربنا عشانهم اللي شرب مخدرات عشانهم اللي ما صلاش عشانهم لما مات رموه وطلعوا يجروا شاب اتصل بينا في افتح لي قلبك بيقول انا يعني سبحان الله العظيم بيقول احنا كنا بنشرب مخدرات مع بعض في شقه من الشقق كان بيتصل يعني وضميره مقلبه وعايز يسال بيقول صاحبنا واحد من اصحابنا مات وهو قاعد بيشرب مخدرات بيقول سيبناه وطلعنا نجري من الشقه بيقول ده حرام ضميرنا يأنبنا هل ممكن كان يبقى لسه في رمق لو وديناه المستشفى ننقذه طبعا كان لسه في رمق لو ودوه المستشفى ينقذوه وطبعا قمة الندالة والإجرام إن صاحبهم يدخل غالبا في غيبوبة والغيبوبة دي غالبا ما بتقعدش أقل من ساعات وغالبا كان ممكن ينقذوه لولا أجل الله وقدر الله لو ودوه المستشفى إنما شوف صحبة السوق بتودي لفين يعني صاحبهم غالبا كان حاسس بيهم وهم بيهربوا من الشقة كان حاسس بيهم حاسس بيهم وهم بيهربوا من الشقة وهم بيسيبوه لوحده يموت وحيد الله اعلم قاسى قد ايه على ما مات بس هي دي الصحبه السوء عايزين نتكلم النهارده يا اخوانا عن ان احنا نعرف قيمة الصاحب الصالح قيمة ان احنا نصاحب بعض قيمة ان احنا نقبل بعض صحبة العمر بيننا وبين بعض المشهد الاولاني اللي انا عايز ابدأ لكم بيه مشهد بصراحة بيهز القلب كل ما الواحد يفتكره والواحد مش قادر يتخيل هو في كده هو في ناس بينها وبين ربنا كده بينها وبين بعض كده هو في ناس وصلت من الحب بينها وبين بعض للدرجه دي الحديث في البخاري ومسلم يا جماعه حديث لما مجموعه شله من الشلل مجموعه من الناس بيعدوا الصراط مع بعض وهم بيعدوا الصراط مع بعض مجموعة تقع ومجموعة تكمل يعني ممكن يكون فينا ناس يا اخوانا اصل عبور الصراط ده مش حاجة سهلة كده يعني مش كل واحد صلى وصام هيعدي من على الصراط يعني ناس كانوا مع بعض شلة مع بعض مجموعة مع بعض بيعدوا الصراط مجموعة كملت بيبصوا حوالين بعض بعد ما عدوا لقوا في مجموعة وقعت لقوا اصحابهم وقعوا لقوا جزء من فلان وفلان وفلان مش موجودين يبقوا وقعوا في النار ما ما فيش حل تاني يبقوا وقفوا جهنم ويحدث مشهد من اعجب ما يكون يحدث مشهد يرتجف له القلب يحدث مشهد يقف له شعر الرأس يحدث مشهد ترتجف له كل ذرة في جسد الإنسان لو كان قلبه حي بدل ما يجروا على الجنة عدوا من على الصراط خلاص يا جماعة عدوا من على الصراط عدوا من على جهنم ما عادش فيه ميزان ولا عرض على الله ما عادش فيه ما عادش فيه اي مشاكل ما عادش فيه شفير جهنم ما عادش خلاص قدامهم غير الجنة اجروا على الجنة ابواب الجنة مفتوحة ويا للمفاجأة بدل ما يجروا على الجنة يقفوا يتوسلوا لربنا فلهم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فلهم اشد مناشده لله بيناشدوا ربنا عارف لما واحد يناشد واحد واقفين يهتفوا بربنا في ارض المحشر واقفين يستغيثوا في ارض المحشر واقفين يتوسلوا في ارض المحشر بيتوسلوا ليه واقفين بيجأروا ليه ناس عدوا من على الصراط خلاص عايزين ايه والجنه قدامهم اهو فلهم اشد مناشده لله في اخوانهم من مناشدتكم لله في استقصاء الحق لهم اشد مناشده لله واقفين اخويا يا رب اخويا يا رب في روايه كيف ننعم واخواننا في النار يا رب ندخل الجنه زي اخواننا في النار يا رب نشرب من انهارها واخواننا بيشربوا من الحميم ازاي يا رب نتزوج الحور واخواننا في زنازين جهنم ازاي يا رب ناكل من ثمارها واخواننا بياكلوا من الحنظل ازاي يا رب اجري في نسيم الجنه واخواني في لفح جهنم ازاي ما اقدرش يا رب ما اقدرش اخويا يبقى بيتعذب في جهنم وانا في الجنه انتوا متخيلين المشهد يا جماعه متخيلين الموقف المهيب الرهيب متخيلين انسان بيقول انا ما اقدرش ادخل الجنه من غير اخويا اخويا يا رب اخواننا يا رب ويحدث امر من اعجب ما يكون كان متوقع ان يعني ربنا ربنا فيحرم الله اجسادهم على النار ويأمرهم ان يدخلوا ليحضروا اخوانهم يقول لهم ادخلوا جهنم طلعوا اخوانكم ادخلوا جهنم ويحرم اجسادهم على النار انا عايزك تتخيل يوم القيامه منظر والله يا جماعه الواحد حاسس ان هو يعني حاجه يرتجف لها الصدر وهو بيتخيلها ربنا قال لك عايز اخوك ايوه عايز اخويا يا رب ادخل جهنم طلعه ادخل جهنم انا ما فردش غير منها يا رب ادخل جهنم طلع اخوك عايز تطلع اخوك هاته من جهنم يا رب هو انا صحيح مفيش حر هي هيمسني بس يا رب ده جهنم يا رب ده منظر زنازين جهنم قمه العذاب اللي في الحياه يا رب منظر المعلقين في جهنم والمتشوهين ده احنا اول امبارح كنت في مستشفى الحروق شفت منظر انا خارج بقول الاخ اللي وداني لو شفته انا ممكن اعمل فيه حاجة الاخ اللي شجعني ان انا ادخل من كتر الالم اللي في قلبي ان انا شفت منظر نار الدنيا امال نار الاخرة شكلها ايه يا رب ادخل جهنم دور شوف اخوك في انهي زنزانة من زنازين جهنم شوف اخوك في انهي دركة من دركات جهنم شوف اخوك بيتعذب بانهي صنف من اصناف جهنم ادخل هات اخوك واطلع ويحصل المشهد المهول يا جماعة مشهد المهول ناس داخلة جهنم اختياري عشان يطلعوا اخواتهم من جهنم فيحرم الله اجسادهم على النار طب يا رب كنت تطلعهم لهم ليه تدخلهم عشان قدام الدنيا كلها قدام العالم كله ربنا يوري للناس يعني ايه الحب في الله يعني ايه الاخوه الحقيقيه يعني ايه الصحبه الصالحه يوروا للناس وعشان اهل جهنم كلهم يعضوا على ايديهم ويقطعوا نفسهم من الندم لما يبصوا يلاقوا واحد بيتعذب وسطهم وجاي واحد داخل في النار وسط الزنزانه بتاعتهم ويقول له يا فلان ايه تعالى ربنا شفعني فيك ليه عشان كنا صحبة صالحة مع بعض في الدنيا متخيل كل اهل جهنم هما بيبصهم وبيصرخهم يا ريتنا صاحبنا صحبة صالحة يا ريتنا مشينا مع ناس ملتزمة يا ريتنا صاحبنا ناس عارفة ربنا لان مفيش واحد دخل جهنم الا بسبب صحبة السوء مفيش واحد اتعذب في جهنم الا بسبب صحبة السوء كل واحد شرب مخدرات بسبب اصحابه كل واحد زنى بسبب اصحابه كل واحد ضاع بسبب اصحابه كل واحد كل ملتزم سلبي بسبب اصحابه اللي صاحب اخوه نشيطه في الدعوه بقى نشيط في الدعوه اللي صاحب اخوه قوامين لليل بقى قوام لليل اللي صاحب اخوه طلبه علم بقى طالب علم يا شباب من جاور السعيد يسعد عايزين نجاور السعداء عايزين المشهد ده يزلزل قلوبنا ويعرفنا قيمه الصاحب الصالح صاحب واحد لو وقعت من على الصراط يوم القيامه يدخل يجيبك يشفع لك عند ربنا سبحانه وتعالى ده مشهد ما يتنساش يا جماعة زي المشاهد زي مشهد بالظبط اللي, اللي اصحابه رموه يعني شاب كان بيقول كان مع اصحابه طالعين الاسماعيليه يجيبوا مخدرات من هناك ما اعرفش اسمعنا الاسماعيليه يعني ممكن مخدرات هناك زي المانجا كده برضه طالعين يجيبوا انواع مميزه ولا حاجه بيقول طالعين الاسماعيليه يجيبوا مخدرات صاحبهم مات وهو بيشرب مخدرات صاحب العربيه سابوه هو طبعا بيقول لك مات زي ما قلت لكم يا جماعه هو مش مات ولا حاجه هو خلاص هو بيموت انما دول لو جروا بقى على مستشفى يعني لما ربنا بيقدر لدول نجاه اهلهم بيجروا يلحقوهم انما سبحان الله شوف شوف صحبه السوق بتعمل ايه شوف صحبة السوء لا هتنفعك لا دنيا ولا آخرة بل اللي أشد من كده اللي أخطر من كده كان في شاب عارفه والله سبحان الله العظيم يعني لسه كنا معديين بالمركب من ناحية بيته كده سبحان الله العظيم الشاب دهوت التزم التزم والشاب ده والله لا انسى وشه وهو منور هو وشه كان مدور اصلا وهو من العائلات الكبيره في المنصوره ووشه منور ورايح المسجد جاي من المسجد كان حياته كلها المسجد حياته كلها صلاه جلسه الضحى دي كان لا يمكن تفوت عليه لا يمكن تشوفه غير والمصحف الكبير الضخم في ايديه سبحان الله العظيم وبعد فتره سنه سنتين لقيته افتقدته يعني ما عدتش بشوفه كنت انا مثلا اجي بعد جلسه الضحى من السلاب هو في مسجد تاني جنبه كده الاقيه ايه طالع من المسجد ايه يطلع بعد جلسه الضحى بشويه عما اصلي الضحى بقى وكده الاقيه طالع بيته ووشه منور وماسك المصحف فسالت فلان فين قالوا لي آه وقع وقع ازاي يا جماعه هو اللي زي دول بيقعوا استغفر الله العظيم واتوب اليه ده كان طلقه يا اخوانا وقع ازاي قالوا لي الشله القديمه اترهنت عليه مين اللي يعرف يشربه مخدرات تاني وواحد نجح انه يشربه مخدرات تاني حاجه في غايه ال... يعني مفيش يا ابني الصاحب السوء ده انت لو عرفت الخطر بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام بيرعبك منه بيقول لك ده فيلم رعب النبي بيقول لك مثل جليس السوء كايه نافخ الكير النبي بيقول لك انت لو شفت صاحب السوق ده اللي شكله وسيم ووجيه وحلو وظريف وبيضحك وامور وبياخد وبيدي لو شفت حقيقته يوم القيامه فيلم رعب بيقول لك زي واحد ماسك حديد وماسك نار ويسلطها على الحديد يسيح الحديد يعني لسعه واحده منه ده حبيبي ده فرن حديد حبيبي يعني مش لعبه يعني اللي بيصاحب صحب السوق ده بيلعب بالنار بيلعب بالنار مش هيتقدم هيفضل قيد في رجليك ما انتش عارف تطلع لقدام صاحب السوء في حياتك هيفضل او صاحب الغفلة في حياتك هيفضل قيد في رجليك ما انتش عارف تتقدم ابدا كنافخ الكير نافخ الكير ده في اربع مصايب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان لم يصبك سواده لو الهباب الاسود بتاعه ما هببش على اللي قاعد جنبه اصابك من اصابك من دخانه الدخان بتاعه هيخنقك يبقى الوقت له مصيبتين ايه هما سواده الهباب الاسود اللي بيهبب اللي بيقعد جنبه ها أه؟ يبقى له اخي الشاب جالك وشه مهبب مهبب ليه معروف هو مهبب منين إيه؟ يا اما الدخان يخنقك روايه تانية اما ان يحرق ثيابك يولع فيك ده امتى ده لو وقعت معاه في نفس المعصيه لازم تاخد لك لسعه نار عشان تفوق لازم تاخد لك لسعه منه عشان تعرف خطورته اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثه واما ان الريح النتنه بتاعه هذا نافخ الكده يبقى النبي قال ان صاحب السوق له اربع مشاكل زي نفخ الكير ايه هما رقم واحد الدخان بتاعه رقم اتنين السواد بتاعه اللي هو الهباب رقم ثلاثة النار رقم أربعة الرائحة الخبيثة مش هتسلم من حاجة من الأربعة دول النار دي لو عصيت ربنا معاه الرائحة الخبيثة دي لو أنت ملتزم وكويس وماشي مع واحد مش كويس فطرتك هتتأذى من اللي هو بيعمله مش هتطيق اللي هو بيعمله ها طيب والدخان هيبهت عليك حتى لو ما عصيتش ما عصيتش ربنا معاه والدخان ده على فكرة أكتر سبب بيسبب الموت مش النار لما واحد بيتحرق أكتر سبب بيسبب الموت المباشر الدخان والأغذية وال... والأدخنة السامة اللي في الدخان يعني النبي بيقول لك ده فيلم رعب ده صاحب السوق ده فيلم رعب عشان كده يا اخوانا في مشاهد مرعبة يوم القيامة مشاهد تعالوا نتأمل كده في المشاهد بتاعت اللي صاحبه غلط في الدنيا يوم القيامة مشهد واحد واقف مجنون يعني اتجنن ربنا يقول لك ويوم يعض الظالم على يديه يديه يديه في الدنيا اللي ندمان يعض على صبعه مش على ايديه صبعه ويقول اه يا ندمي ويقعد يعض على صبعه انما على يديه ده يدخل ايديه جوه بقه ازاي ده اتجنن يا جماعه ده واحد جن يوم القيامه ويوم يعض يعض ده مضارع قاعد طول يوم القيامه يعض على ايديه يعض الظالم فضل مع صحبه السوق لحد ما بقى ظالم ظالم لانك لما تركب في سفينه غرقانه غرقانه يبقى انت ظالم انت اللي ظلمت نفسك انت اللي عرضت نفسك لعقوبات انت مالك انت ازاي تصاحب انسان بيعصي ربنا ومقيم على معصيه ربنا تدعوه الى الله اه انما تاكله وتشربه وتحبه وتروح وتيجي معاه انت بتضيع دينك ويوم يعض الظالم على يديه قاعد يعض على يديه زي المجنون مجنون فعلا يقول يا ليتني يقول فعل مضارع عشان الآية تخليك تستشعر المشهد كأنه حي قدام عينيك يا ليتني اتخذت معا يا ليتني اتخذت معا معا دي يعني اصحاب يا ريتني صاحبت الصحبة الصالحة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني ضيعني هو اللي ضيع لي مصيري هو اللي ضم... انت انت يا ليتني لم اتخذ فلانا لما واحد واقف يصرخ باسم واحد معين فلان ده هو اللي ضيعني فلان ده هو اللي دمرني لما تبدا تبص على المنظر ده احد اخواني يعني يوم ما التزم وكان بيشرب مخدرات فصاحبه عارف انه التزم قال له انا عازمك على ازازه كودافين ازازه الكودافين دي وقتها كانت تعادل الوقت مثلا بال... بالوقت بتعادل مثلا 700 800 جنيه في الوقت ده في الوقت ده الوقت ده كان من يعني حوالي 15 سنه ولا حاجه ازازه الكولافين دي كانت تعادل الوقت يعني ممكن اكتر من 700 800 جنيه بالثمن بتاعها ساعتها قال له انا عازمك عليها ببلاش ببلاش طبعا صاحبنا جري استاذ الكدافين يا عم ببلاش بس ربنا لطف معاه ونجاه وعماهم الاثنين عن بعض لا ده شاف ده ولا ده شاف ده لحد ما الليله عدت وربنا سترها معاه والتزم بفضله ومنه الله سبحانه وتعالى قضيه كبيره شاب بيقول انا الموضوع بدا معايا ان انا عايز انزل القهوه طب انزل القهوه لان اصحابي فيها طب انا انزل القهوه ما ينفعش ان انا ادخن لان السجاير ادمان هو بيقول لك يعني فكر ازاي بس الشيشه مش ادمان يبقى انا ممكن اشرب شيشه وابطل شيشه يبقى انا هنزل اشرب شيشه نزل يشرب شيشه فلقى ان منظره مضحك وسط اصحابه يعني ساعه السي يعني انت بتشرب شيشه ما بتشربش سجاير يعني فعشان ما يضحكوش عليه قال خلاص هتزكى عليهم انا هاخد النفس على ايه ها على بقي مش على صدري فبيقول لك بدا ياخد النفس على بقه نازل لاصحابه مره لو بيقول له بيقول بيقولوا له لو سمحت بقى ايه انت ما عادش ينفع تقعد معانا قال لهم ليه قالوا له انت مضحك علينا شباب القهوه كلها قال لهم ليه قالوا له لانك انت بتاخد النفس على بقك مش على صدرك فانت عاملنا مضحكه القهوه دي كلها فلو سمحت يا اما تاخد النفس على صدرك يا اما ايه ما تقعدش معانا وما تجيبلناش الكلام فاضطر ياخد النفس على صدره وقعد ينزل ينزل ينزل وقامت قالوا ان الموضوع بسيط ده اصحابي انا مش هعمل حاجه معاهم اصلا انا مش هعصي ربنا معاهم في اي حاجه انما دول اصحابي اللي انا بحبهم يا ابني احيانا ربنا بيخيرك اصحابك ولا ربنا احيانا فعلا ثم انا مش بقول لك سيبهم للابد ده احنا يا جماعه لحد ما يبقى عندنا صحبه صالحه بعد كده ارمي لهم طوق النجاه اللي ربنا بعته لك اخواني واحبابي في الله قضيه الصحبه ديت قضيه من اخطر ما تكون من المشاهد الرهيبه يوم القيامه وانت معدي من على الصراط وتلاقي واحد رجليه بس اللي في النار ودماغه بتغلي مخه بيغلي بيغلي ده مين ده ابو طالب ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم انت متخيل ان النبي ما قدرش يدعو عمه بسبب صاحب سوء بسبب جهل صاحب سوء واحد وحش في حياته ما عرفش يعمل له حاجه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واصبر نفسك هي دي القضية يا جماعة كلمة نفسك دي اللي انا ملاحظه ان الشباب ممكن يكون يعني ايه قاعد يبص حواليه كده بيدور على صحبة زي اللي كان مصاحبها زمان بس يكون ظراف ولطاف يعني هو عايز ملتزم بس ملتزم فوتوجينيك بس ملتزم يكون ايه ملتزم حلو يعني متكحرت وحلو في الدنيا كده زي اللي انا كنت او ملتزم ابو غني ومديله عربية او ملتزم ابيضاني وعينيه ملونه وشعره اصفر او ملتزم يكون ساكن على المشاية مثلا او ملتزم يكون يعني واد لذيذ وظريف وحلو كده وتقعد معاه تحس انك ما بتشبعش من قعدته هو لسه ما عرفش يعني من احب لله لسه مش عارف يعني ايه الحب في الله مش الحب في الظرف واللطف لسه مقاييسه دنيوية مش مقاييس دينية لسه مش فاهم ان اللي حواليه دول هم صحبة العمر بتوعه واصبر نفسك نفسك ديت يعني الموضوع نفسيا صعب صعب انا متخيل يا جماعه مشهد مصعب بن عمير وهو داخل دار الارقم اول مره وبيبص كده ايه ابن مسعود الفقير الغلبان ده اهو بلال العبد انا هبقى مع بلال ابو بكر ده راجل عجوز بالنسبه لي انا صاحب راجل كبير ليه واقعد مع راجل كبير في ورشه ايمانيه ليه و لا لا لا لا, لا. الارقم ده طفل صغير ده عنده 11 سنه ولا 12 سنه وانا صاحب كمان اطفال صغيرين ويبقى جنب راجل كبير والناحيه الثانيه صغير و لا لا لا, لا ابو ذر ابو ذر الاعرابي الفل يعني جاء من قريه بقى وغلبان كده والدنيا ايه ما هواش ما هواش بقى ايه يعني عنده شاليف مري تخيلوا يا جماعه مصعب بن عمير ده شاب يعني ما دخلش لقى كلهم شباب زيهم زيه في نفس سنه ظرفاء جدا زيهم زيه عاملين زي الشله اللي كان ماشي معاها قبل ما يسلم ما دخلش لقى المنظر ده بس قابل الصحبه دي قابل الصحبة ده ايه قابل ان دول يبقوا اصحابه دي قضية خطيرة جدا لما النبي بعت لسعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب بعت لهم واحد يعلمهم واحد يديهم جلسة علمية بعت لهم مين خباب خباب خباب العبد عند ام انمار اللي كانت بتكوي بالنار خباب يا رسول الله طب كنت بعت لي يعني مصعب مثلا يعلمني يعني بعت لي حد كده ايه خباب وقابل ان خباب هو اللي يبقى ماسك الورشة الإيمانية بتاعتهم ويبقى خباب هو اللي بيوجههم في الدين أو خباب هو اللي إيه يعني بيوصل لهم اللي النبي صلى قاله أو خباب هو اللي بيعمل معهم أنشطة إيمانية وأنشطة يا إخواننا إن إحنا نقبل بعض هو ده الدرس بتاع الليلة إن إحنا نعرف قيمة بعض واصبر نفسك الموضوع ممكن نفسيا يبقى صعب ولكن هو ده الطريق الوحيد مفيش بديل هو خط سير مفيش له بديل واصبر نفسك مع مع دي يعني صحبه يعني ليل نهار مع بعض يعني نملى حياه بعض يعني نغطي حياه بعض يعني في الدنيا والدين مع بعض مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ها مع الناس اللي بتعبد ربنا سواء بقى هم بقى زراف مش زراف هم كلهم زراف بس احنا لسه داخلين المسجد بالمفهوم بتاع الدنيا بالفكر بتاع الدنيا ولا تعد عيناك عنهم اوعى تشيل عينك من عليهم اوعى عينك تعتدي وتبص على الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا اوعى تبص على لا اوعى تشيل عينك من على اللي حواليك الكلمات اللي كان واحد بيقولها يعني زمان يقول لك انا باجي الدرس عشان ابص في وجوه الاخوه انا مش باجي الدرس اسمع الدرس انا باجي ابص في وجوه احبابي الناس اللي بحبها في الله انا بستنى اليوم ده بفارغ الصبر عشان الحب اللي بيبقى موجود في الجو اللي بيننا هي دي يا اخوانا يا جماعه هي دي الحياه هي دي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اوعى ربنا لما قال له صحبة قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون مع الذين مع المجموعة كلها اتعرف عليهم وادخل في دمهم ويدخلوا في دمك وادخل في حياتهم ويدخلوا في حياتك واملوا حياة بعض انما لما ربنا حذر من صحبة السوء ما قالش آه آه آه ولا تطع الذين اغفلنا قلبهم قال ولا تطع من اغفلنا قلبه واحد وحش بس ضيعك واحد وحش بس واحد غافل يضيعك عشان كده انا لاحظت حتى وسط كثير من الملتزمين ان احيانا يبقى صحبتهم لبعض وهم كلهم كسالى بتضيعهم وبتقويهم ان هم يستمروا في الكسل اللي هم فيه ان احنا يا اخواننا يبقى عندنا همه ايمانيه ونتصاحب على بعض على هذا الموضوع على هذه الهمه الايمانيه فتخيل وانت معدي من على الصراط وتلاقي واحد دماغه بتغلي ابو ابو جاء ابو ابو طالب ابو طالب ضاع بسبب الصحبة ابو طالب كان هيسلم وبسبب ابو جهل ضاع مصيره كله بسبب صحبة سيئة تخيل وده اخف اهل النار عذابا مفيش حد في النار الا وهو بالمنظر ده من المشاهد العجيبة جدا وده مشهد ما بين شلة وبعضها في سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اسمع بقى الكلمة مكانكم انتم وشركائكم يعني ايه مكانكم ديت ايه مكانك ديت انت عارف لما بوليس ينزل حملة على قهوة فيها مخدرات اول كلمة الظابط بيقولها ايه مكانك انت وهو كل واحد يثبت في مكانه المسدس متعمر كل واحد يثبت في مكانه فايه كلمة مكانكم انتم وشركائكم دي يعني ايه الكلمة اللي بعدها تفسرها لك فزيلنا بينهم ايه هو التزييل ده بلغة الدنيا بتاعتنا فض الاشتباك يعني الناس دي كانت مقطعة في بعض يوم القيامة يعني لما الملائكة نزلت لها الناس دي كانت مقطعة في بعض يوم القيامة فتشوف ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم كل واحد يفصل ايديه عن التاني كل واحد يثبت في مكانه انتم وشركائكم فزيلنا بينهم هاتوا دول في ناحيه وهاتوا دول في ناحيه مقطعين بعض يوم القيامه هي دي الصحبه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعني ما حدش هيسيب التاني غير وهو في جهنم ما حدش هيسيب التاني غير لما يطمن انه ترمى في جهنم كان ده اللي بيفش غله كان هذه الاخلاء اكتر ناس كانوا قريبين من بعض الاناتيم بقى بعضهم لبعض عدو الا المتقين نهاية الشلل اللي في معصية ربنا يا جماعة نهاية الناس اللي عصوا ربنا مع بعض ايه شوف في سورة في سورة قاف ربنا بيقول لك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نفخ في الصور جاءت كل نفس ما لقد كنت في غفلة من هذا كشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ده قرين الملائكة اللي كان بيأمره بالخير لما يشهد عليه يتحكم عليه بالنار القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب قال قرينه ربنا ما اطغيته لا القرين ده مين هو ربنا قال القرين الاولاني قرين الملائكه امال ده قرين الصحبه السوء قال لك ده الصاحب السوء بتاع الدنيا هما الاثنين يتسلسلوا مع بعض في سلسله واحده ويترموا في جهنم القيا هما الاثنين يترموا مع بعض في جهنم والعياذ بالله قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد يا رب انا مالي بالمعاصي بتاعته انا مالي بالعقوبه بتاعته ده صاحب السوء هما الاثنين يترموا مع بعض في جهنم من المشاهد العجيبه يا جماعه يوم القيامه مشاهد غريبه جدا يعني مشاهد تخليك تقف تفكر كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لو ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون منظر واحد بيجري مفزوع من صحبة زمان بتاعت الدنيا ومش عايز حد منهم يعرف يجيبه ومش عايز حد منهم يقدر يعثر عليه مش عايز حد منهم يقدر يوصل له سبحان الله العظيم شاب التزم من الشباب وكان مع اصحابه يعني من مرتكب الموبقات بقى والكبائر اصحابه هيتجننوا عايزين يوقعوه في الزنا تاني باي طريقه والانسان لما بيتوب بيبقى ضعيف بل الانسان لما بيبدا يقوم الليل بيبقى ضعيف ممكن يرجع للنوم تاني بالليل يعني يعني منطبقة على الجميع ان الانسان في اي عبادة جديدة بيبقى لسه ضعيف فيها في الاول فهو قعدوا يستدرجوه طب تعالى الشقة وكلمنا في الدين وامن جابوه الشقة قفلوا عليه مع فتاة زانية وقفلوا الشقة بالمفتاح وطلعوا وهربوا من هذا المكان حتى اغوته ووقع في الزنا ومات بعد ان زنى بها والعياذ بالله مات مات بعد ما انتكس مات بقى يعني طب انت عارف انك انت انسان ضعيف يا عم ما ترجعش تدعوهم الى الله غير لما يبقى معاك صحبة صالحة غير لما يبقى معاك ناس تثبتك ناس تشد من اثرك يا اخوانا من الايات الخطيرة وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم في ناس صحبة السوء ضحكت عليها ايام النبي عليه الصلاة والسلام كادوا ان يكونوا من اصحاب رسول الله ابو طالب كان هيبقى صحابي لو كان اسلم دول كانوا هيبقوا صحابة لو كانوا اسلمهم انما للأسف الشديد الشبكة بتاعت العنكبوت اللي اتنسجت حواليهم ال ال ال الشبكة اللي عملوها حواليهم ضيعوهم والعياذ بالله دمروهم والعياذ بالله نهاية الشلل دي يا جماعة نهاية الشلل دي ايه طب نهاية الصحبة الصالحة ايه نهاية الصحبة بتاعتنا انت عارف من الأدعية الخطيرة لما تقف على قبر اخوك كده لما يموت اللي انتوا صاحبتوا بعض في الطاعه في الدنيا وتقول اللهم لا تحرمنا اجره اللهم لا تحرمنا اجره تخيل ان اللي انت صاحبته في الطاعه ربنا يديك الثواب بتاعه اللي في الصحيفه بتاعته الله بس يا رب ده كان بيحب القيام وانا بحب الصيام ما هو انت لو ما خدت الثواب القيام بتاعه انت مش هتبقى معاه في الجنه لانك انت هتبقى في مكان وفي مكان وانتوا كنتوا صحبه في الدنيا فعشان تبقوا صحبه في الاخره ياخد ثوابك وتاخد ثوابه انت متخيل انك لو صاحبت عشرين واحد من اللي قاعدين دول انت كسبت عشرين صحيفه صحيفه اعمال زياده عن صحيفتك انت متخيل انك لو صاحبت 30 40 50 على قد ما تقدر تزود 100 انت بتضيف 100 صحيفه حسنات لصحيفتك انت متخيل الصحبة الصالحة دي صفقة قد ايه يا اخوانا لما تتخيل كل واحد من اللي قاعدين دول بالنسبة لك ايه عقلك يتوه والله العظيم يا اخوانا الواحد عقله ممكن يطيش النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك قال الله تعالى قال الله تعالى حقت محبتي حقت محبتي حق على الله ان يحبك نفسك ربنا يحبك انتوا عارفين وانا بقول الحديث ده انا حاسس بايه ان انا عايز انزل احضن الناس اللي قاعده ده ايه ما هو ربنا بيقول حقة محبتي انا نفسي ربنا يحبني مش انت نفسك ربنا يحبك ربنا بيقول لك مش هحبك بيقول لك حق علي ان احبك حقة محبتي للمتحبين في يا يعني ان احنا نحب بعض ده يا جماعة نبص لبعض بحب كده نحضن بعض بعد الدرس ونبوس راس بعض ونبوس ايد بعض اخ مرة قاعدين في قعدة كده فزع... فزعلان يعني او زعلانين من بعض فقال لي ابوس ايديك يعني هو عايز يقول لي انا ممكن ازل نفسي يعني ايه وانا ما عنديش مشكله قمت مديت له ايدي قلت له بوس فقام بايس اه قلت له الثانيه لسه ما بوستهاش ف... انا انا قصدي والله العظيم انا ابوس رجليه مش ابوس ايديه انا عايز اقول له يا عم هو بوس ده احنا نبوس ايد بعض للصبح ده احنا اذله على بعض ده احنا بندخل الجنه بحبنا لبعض وذلنا لبعض حقت محبتي للمتحبين فيا انتوا يا جماعه فاهمين الكلام اللي بيتقال ربنا بيقول لك حق عليا ان احبك لو انت حبيت اللي حواليك دهم لو انت خدت اخوك بحضن الحب اللي في قلبك حرارته اتنقلت لقلبه وحقت محبتي للمتزاورين فيا يا سلام مين فيكم الاسبوع اللي فات زار اخ لي في الله مين في الورش زار واحد الاسبوع اللي فات من اللي معاه في نفس الورشه يرفع ايده كده آه معقوله حقت محبتي يعني ده احنا مش بنتكلم مش منظرة اخ له في الله فله الف حسنة وحطت عنه الف خطيئة حقت محبتي وحقت محبتي للمتبازلين فيه مين يا جماعة الاسبوع اللي فات ادى لاخوه فلوس اه مين يا جماعة ال... مين يا اخوانا تعالى يا عم تعالى حبيبي حبيبي وابن حبيبي اه. مين الاسبوع اللي فات يا شباب اه بعت لاخوه رصيد ب 10 جنيه كده حاجة لله كده آه والله الاسبوع اللي فات دهوت لقيت شاب بيتصل بيا كتير بس ما بعرفش ارد اصلا خالص بس بعرف الارقام لقيته باعت لي 5 جنيه رصيد فقلت هو باعت لي 5 جنيه رصيد ليه يعني مشاعر جميله صح انا ما ردتهالوش لسه بس يعني ان شاء الله باذن الله اردها له يعني باذن الله بس انا يعني فكره غريبه انك انت يعني شوف اخوك حقه محبتي للم... وحقه محبتي للمتواصلين في انك انت تمسك المحمول كده وتتصل باخ ليك سافر بره اخ ليك بعد عن الالتزام اخ ليك بيحضر معاك في نفس الورشه في نفس الدرس انت فين يا عم ما شفتكش الاسبوع اللي فات ليه لا لا لا انا هفوت عليك بقى ونيجي مع بعض المره الجايه حقه محبات يا اخوانا انت متخيل ان كل واحد من اللي قاعدين دول وكل واحده من اللي قاعدين حواليكي انت ممكن تفوز بحب الله بيه وفي حديث اخر وجبت محبتي الله اوجب على نفسه ان يحبك للمتحبين في المتحبين الناس اللي بيحبوا بعض في الله في يعني في الله هي دي بقى اللي انا قلتها لكم في اول الدرس مش عشان ده غني مش عشان ده ظريف مش عشان ده لطيف مش عشان ده فوتوجينيك مش عشان ده بيحبك مش عشان ده آه كل ما يشوف حد يديله ازازه عطر هديه ها مش عشان ده فاهم في الدنيا والفسح والبتاع لا للمتحابين في ساعات بلاقي ناس كده نفسي اقول لهم يعني حد مثلا يعني ايه يعني ربنا حد ربنا سبحانه وتعالى ربنا مثلا ايه يعني إيه يعني نفعني بيه في امر من الامور وانا بحبه انا نفسي اقول له والله لو انت عملت فيا انا برضو بحبك بس انا مش يعني مش واثق ان هو ممكن يصدقني او يفهمني يا عم والله لو كل اللي انت يعني ربنا ما نفعني فيه مثلا في امر من الامور بسببك لو اتقلب العكس انا برضو بحبك بحبك حسيت انك بتحب حسيت ان انت يعني الحب في قلبك تجاه حد مش قادر مش قادر تفرح لما تشوفه كده تضحك اخ من اخوانك بدون اي سبب ما عندوش حاجه يديها لك اصلا ما فيش حاجة بينك بتحبه اما تشوفه تحس انك تضحك كده وتفرح وقلبك يتحرك كده شفتوا الشاب والبنت لما بيتقابلوا عصافير تبدأ تزقزق على طول ويقوم هو ضاحك وتقوم هي ضحكة و... ها آه خليك معايا اوعى ياه اوعى ياه اتقوا الله ان شاء الله لما تتجوز اول ما تشوف مراتك هتقوم هي مبوزه وانت مقلضم وهتبقى الدنيا جميله برضه يعني اه وتقوم تحس ان ما تعرفش لما تشوف اخوك كده تضحك يعني انا انا وانا ببص في الدرس كده اه لما بتقع عيني مثلا على الراجل ده انا بحبه قوي اه ومين كمان يا سلام الراجل ده انا بحبه برضه مش شرط اشاور بالظبط يعني بس انا فعلا اما بقلب عينيا يعني في ناس بتقع عليها انا بحس ان انا في حاجه قلبي بتتحرك لما بشوفه بحبه ما تعرفش انك انت تحب اخوك ما تعرفش انك انت يا ابني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ها في اقوام يوم القيامه يغبطهم النبيون والشهداء المرة اللي فاتت في تحفيظ القرآن قلنا مشروع التيجان مشروع تيجان يوم القيامة مشروع تاج النور وتاج الكرامة وتاج الوقار يوم القيامة مشروع حلة الكرامة يوم القيامة ايه رأيك في مشروع منابر النور ويقف نبي نبي جبريل نزل له رسول سيدنا جبريل نزل له ويبص ويقول ايه ده وصل للي هو فيه ده ازاي شهيد اتقطع حتت في سبيل الله والدم بيتفجر بريحه المسك من كل حته من جسمه ويبص لك كده يقول يا ريتني مكانك ليه بالحب يا جماعه بالحب يا شباب شفتوا ربنا رفع قيمه الحب قد ايه الناس بتاعت الصلاة والصوم والعبادة والجهاد وال... جميل هات يا عم في ظل عرش الله انما بتوع الحب دول حاجة تانية الناس اللي حرفت تحب عشان ربنا اللي حبت ربنا وحبت في ربنا يعني كل واحد من اللي حواليك دول فرصة ان مئة الف نبي ما هو عدد الانبياء هو معظم عدد اصلا 124 الف نبي ورسول الرسل كانوا عددهم قليل قليل جدا معظم العدد ده انبياء مئة الف نبي يغبطوك على مكانك يوم القيامة بسبب واحد بس من اللي قاعدين يبقى انت لو خرجت من غير الصحبة دي يبقى لما نقول الورش وتلاقي واحد قام خارج لا اصل انا ورايا عايز اروح اذبح لي سندوتشين فول من البغل كده واروح يا ابني منابر النور يا ابني قاعده انت رايح تعمل ايه عارف سيدنا ابو زار ابو ابو هريره لما نزل السوق يصرخ في الناس انتوا قاعدين بتعملوا ايه ميراث رسول الله بيتقسم في المسجد عليه الصلاه والسلام فالناس حسبت بقى ان في ثروات في المسجد طلعوا يجروا لقوا حلقات علميه يا ابو هريره فين ميراث النبي قال لهم ده ميراث النبي عليه الصلاه والسلام انت رايح بتعمل ايه يا ابني بتعمل ايه منابر النور واللي يقعد في الورشة وبعد ما يقعد في الورشة يقوم ماشي بعد الورشة طول الاسبوع لا يتصل باخوانه وتيجي يكلموا لك اصل ما حدش اتصل بيا يا ابني حدش اتصل بيا يا ابني اتصل يا ابني املى حياتهم وخليهم يملوا حياتك يا اخوانا مشروع الورش ده والله العظيم انا بعتبره اعظم فتح ربنا فتح بيه علينا وكل خير وفتح بعد كده هيتفرع عن هذا الامر ان احنا نبقى صحبة نبقى صحبة مع بعض نبقى حبايب حبايب بحق وحقيقي مع بعض في بينا تواصل النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك على المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامه يغبطهم النبيون والشهداء منابر من نور حقت محبتي وجبت محبتي يغبطهم النبيون والشهداء في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله ده كل ده عشان الحب عشان نعرف قيمة بعض يا اخوانا يا جماعة ما حدش يقدر لوحده انا قعدت وانا طالب في الكلية مع الشيخ امين الانصاري عشر دقايق حسيت ان انا زدت عشر سنين في اول مرة قعدت معاه عرفت يوميها يعني ايه صحبة عرفت يوميها يعني ايه صاحب صالح عرفت يوميها يعني ايه ان في ناس ممكن لما تبقى وسطها تنطلق الى الله بسرعة صاروخية يعني ان في صحبة صالحة اخوانا كنز وغائب من حياتنا كنز وغائب من ده احنا بنتكلم عن الحب في الله يعني ثواب الاذان اللي اكتر ولا ثواب الحب في الله ثواب الحب في الله اكتر صح طيب يعني. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد يعني افتكرت أيام عملنا معسكر أيامنا الحلوة واحد واثنين كان الواحد بيشوف عجائب والله يا إخوان عجائب من أصحاب الشاب يعني كان معسكر أيامنا الحلوة 250 شاب لو قعدت معاهم كوارث يعني انا ما اعرفش الشباب يعني ايه يجننوك اصلا من اللي بيعملوه يعني واحد بيقول يعني اصحابه لما بدا يلتزم بقوا ينفخوا السجاير في وشه عشان يشوقوه لها تاني ياخدوه الصنف العربيه واحد على اليمين واحد على الشمال ويقعدوا ينفخوا السجاير في وشه واحد اصحابه حلقوا له دقنه وهو نايم غصب عنه بوظها له وهو نايم واحد كان جاي معانا معسكر ايامنا الحلوه اصحابه نام سرقوا محفظته وبطاقته وفلوسه عشان ما يعرفش يجي فواحد بيقول له هو احنا بنعصي ربنا مع بعض وهندخل النار مع بعض انما انت تدخل الجنه وسيبنا لا طب الحل ايه تعالوا معايا الجنه لا انت اللي تيجي معانا النار طب وده عقليه يعني احنا بنفكر فيها ازاي فاخوانا واحد من كتر تريقه اصحابه عليه بعد ما التزم كان بيجيب الموس ويقعد يشيل في علامه الصلاه عشان ما تبانش عشان ما تبانش من كتر خوفه من السخريه من اللي حواليه طب ليه يا ابني طب انت ايه اللي زنقك انك انت تفتن نفسك في الدين ده من اخطر الايات اللي تزلزل القلب يا شباب ينادونهم الم نكن معكم مش كنا في يوم من الايام معاكم ما كملتوش ليه بصيت على الصحبة ومشيت ومع السلامة ليه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم كلهم منورين لبعض يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم انتوا اللي مرضتوش تمشوا مع الصحبة الصالحة في الدنيا النهاردة مش هتمشوا معهم في الاخرة اللي ما مشاش مع الصحبة الصالحة في الدنيا هيتحرم منها يوم القيامة يشوف بقى هيعدي من على الصراط ازاي صحبة الصالحة يا ابني صاحب ناس تعدي معهم على الصراط يا ابني صاحب ناس لو وقعت في النار يشفعوا لك عند الله ويخرجوك منها بالشفاعة ان قبلها الله سبحانه وتعالى ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ارتبتم خلاص يا عم انت ما كنتش عايز تعطل نفسك عشان إخوانك وعشان هذه الصحبة يا جماعة الأنبياء طلبوا الصحبة الأنبياء طلبوا الصحبة الصحبة أنبياء الله سيدنا موسى قال يا رب أشركوا في أمري وده من أقوى عزائم البشرية حد يعرف يعيش من غير صحبة حد يعرف يعيش من غير ما يكون حواليه صحبة محدش يقدر يا جماعة المهاجرين والأنصار علاقة مهولة مهاجرين 13 سنة بيتربوا على ايد النبي في سنة واحدة الأنصار بقوا في مستوى المهاجرين بل من الأنصار من فاق المهاجرين سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن أسلم على ايد مصعب ومصعب لا يهتز له عرش الرحمن انت متخيل انت متخيل المنظر ده عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة من الأوائل على البشرية في الجنة والمهاجرين اللي أسلم على أيديهم ممكن ما هماش منهم ناس مش بنفس المقام ومش بنفس الدرجة يعني أنا عايز أقول لك إن إن الصحبة شوف الصحبة عملت إيه عشان كده يا جماعة لما نيجي نقعد بقى دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من غير ما ما نبدا يعني نكمل كل الكلام او مش لازم نقول كل الكلام اخواني في الله احنا دلوقتي ان شاء الله بعد الدرس هنبدا الورش النهارده ان شاء الله احنا بداناها اول حاجه بورش الرجال صح مظبوط فضل ومنه الله انا شايف ثمار ديت شايف ثمار دي في اخوه بداوا يشتغلوا في الدعوه لاول مره اخوه بداوا يقوموا الليل اخوه بداوا يطلبوا علم فضل ومنه الله سبحانه وتعالى في يعني علاقات عظيمه بدات تنشا ما بين الشباب وبعض ما بين الناس وبعضها احنا عايزين كل الورش تبقى في قمة الحميمية في العمل الصالح يا شباب انا بقول لكم جميعا مشروع الورش هدفه ان احنا نملى حياة بعض بالصحبة الصالحة طول الاسبوع ده الهدف يا ابني مش الهدف ان احنا نقعد نص ساعة ولا ساعة مع بعض بعد الدرس النص ساعة والساعة ديت ده دي منطلق للاسبوع كله ده احنا عايزين نملى حياة بعض نقبل بعض يا جماعة نفرح ببعض يا اخوانا والشاب اللي بيخرج ويسيب الورشه ليه عشان ايه مستغني عن الصحبه ازاي مستغني عن صحبة ناس في المسجد متحمسين وسخنين وعايزين يعبدوا ويطلبوا علم ويشتغلوا في الدعوة هتجيبها منين تاني عشان انت مثلا كبير في السن عنهم شوية يا عمي ارضى يا عم ارضى انا معظم اصحابي واصدقائي اصغر مني في السن بكتير ولكن انا فرحان فضل ومنه الله المهم انها صحبه صالحه النبي كان عنده كام سنه وكل اصحابه النبي كان عنده 40 سنه والارقم كان عنده 11 12 سنه يا جماعه ومصعب كان عنده كام سنه يعني ممكن ما جاش 20 سنه ومع ذلك النبي دول بقوا اصحابه عليه الصلاه والسلام انتم اصحابي النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نقبل بعض لما تلاقي في الورشة معاك واحد كبير افرح بيه واحد اصغر منك افرح بيه انت يا راجل بقالك اربع سنين ولا خمس سنين بتطلب علم ولقيت ناس يا عم صاحبهم وعلمهم اللي ربنا علمه لك فيدوا بعض ادخلوا في دم بعض بدأنا الأسبوع اللي فات ورش النساء بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى وهتبقى ورش النساء المرة دي معظم الشباب معظم الإخوة اللي جاب مراته واللي جاب أخته واللي جاب بنت يقوم خارج بعد الدرس واخد الأخت من بره يبقى هو لا حضر الورشة اللي فوق ولا سابها تحضر تحت طب ما تقعد تحضر أنت فوق وسيبها تحضر تحت يعني الأخت اللي بتمشي خلاص هي الورش ممكن تاخد نص ساعة بإذن الله ولكن تستفيدي صحبة سليمة صحبة على عبادة الله وطاعة الله تروحوا مع بعض التحفيظ مفروض ان الاخوات التحفيظ ان شاء الله غالبا هيتصل بيهم الاسبوع ده بقى باذن الله شباب كلهم اتصل بيهم يعني حوالي ال 500 شاب اتصل بيهم الاسبوع اللي فات هنتكلم عن التحفيظ ولكن الوقت بتكلم عن الورش الورش النساء الورش اللي على النت المفروض انهم يملوا حياة بعض يسمعوا دروس مع بعض يحفظوا القرآن مع بعض يعملوا كل حاجة مع بعض النهاردة هنبدأ النوع الرابع من الورش ايه النوع الرابع ما هو في رجالة وفي ستات ايه النوع الثالث بقى ايوه انتوا ناصحين اهو الاطفال باذن الله ان شاء الله باذن الله النهارده هنبدا جزاك الله خير النهارده هنبدا ورشه اطفال باذن الله عشان نعمل احنا فوجئنا ان في اطفال المره اللي فاتت في التحفيظ ما شاء الله ناس 70 سنه ومقدمين ومقدمين ما شاء الله لا قوه الا بالله على التحفيظ ولقينا مجموعة أطفال لما اتصنفت بقى على حسب السن مجموعة أطفال مش قليلة مقدمة بفضل الله في التحفيظ فقلنا خلاص نعمل لهم ورشة هنا ها هيمسكها عم فؤاد بقى إن شاء الله هنعمل لهم ورشة هنا إن شاء الله بإذن الله ويعني نجيب لهم بقى لمبادة ونبسطهم كده ونفرحهم كده بإذن الله ونبدأ نعمل لهم بيئة إيمان ونعرفهم على بعض ما تعرفش ممكن دول يبقوا صحبة بعض بكرة فإخواني في الله درس النهاردة وقفة مع قيمة الصحبة الصالحة مشروع الورش ده كلمة الورش دي كلمة ميكانيكية يعني كلمة عملية انما المشروع ده اسمه مشروع مشروع الصحبة الصالحة مشروع توفير الصحبة الصالحة عارفين يعني ايه صحبة صالحة الشاب عشان يكلم بنات بيعمل ايه يروح يا عيني يتلطع في شارع كليه اداب ولا في شارع من الشوارع ديت ويفضل يا عيني يتذل ويلغي في اللي رايحه واللي جايه وبعد كده يا عيني يقعد يصبر والصبر يعني يوديه مش عارف فين وبعد كده يتلطم فاحنا قلنا طب الشاب عشان يتعرف على اصحابه من حوالي ست شهور يا جماعه كان في الدرس ده كنت بقول للشباب ايه؟ بقول لهم صاحبه يا شباب انت مش عارف تصاحب ازاي ازاي يا ابني اعمل زي الشاب اللي نزل على القهوه روح احضر في اي تحفيظ ولا في اي بتاعه ودور على الناس اللي هناك وابدا لغيهم واتعرف على واحد ولو اتعرفت على واحد عرف النهارده ما عدناش بنقول لك روح دور على تحفيظ وروح دور على صاحبه في التحفيظ ده احنا عاملين لك الصحبه وعاملين لك التحفيظ يعني يعني مش ممكن يعني خلاص عايز ايه وكل شويه ان شاء الله في مشروع جديد ومكون جديد من مكونات بيئه الايمان باذن الله سبحانه وتعالى نفهم قيمه الورش باذن الله ونفهم ثمرة الورش واحنا قاعدين يبقى كلنا مسؤولين مسؤولية إيجابية مش بس مسؤول الورشة مش بس الأخ اللي مسؤول عن الورشة يبقى كل مسؤول إن ال إن ال إن ال المجموعة الشلة الإسلامية دي تنجح ان ان الاسره المسلمه دي تنجح ان ال ال ال ال ال group الاسلاميه دي تنجح ان الورشه الدينيه دي تنجح ان احنا نملى حياه بعض طبعا النهارده الورش بال بال Windows وال والهريسه فمش محتاجين يعني ايه للاسف انا لو اعرف انها Windows وهريسه ما كنتش عملت الدرس عن الورش اصلا لان خلاص هو كنا نطلع الهريسه والناس هتقعد لوحدها يعني كنا شفنا موضوع تاني وفرناه لان قائمه الاعمال اللي انا عايز اتكلم عليها زحمه جدا يا جماعه زحمة جدا عايز اتكلم في الاسماء الحسنى وننطلق فيها زي ما بدأنا باذن الله وعايز اتكلم في مواضيع عملية بقى ما هو بيئة الايمان اتكونت اهي بفضل الله والورش الاسر الالتزامية عايز اتكلم بقى في الاعمال اللي هتعملوها مع بعض طول الاسبوع عايز اتكلم في حاجات كتير ولكن ان شاء الله باذن الله اللي كان حاضر معانا النهارده يا جماعة في خطبة الجمعة مين اللي كان حاضر لي انا في خطبة الجمعة اه عدد قليل جدا برضو بالنسبة لل يعني لان النهاردة بصراحة كان الموضوع مهم جدا فغالبا هحاول ان انا بقى ايه افصل فيه ان شاء الله باذن الله في مرة من المرات الجاية اللي هي المراحل الستة ل- للاحتضار لان ايه يعني فانا كنت عايز اشوف يعني الموضوع شكله ايه طيب الحاجة التانية يا شباب موضوع التحفيظ فضل ومنة الله اللي قدم المرء الاسبوع اللي فات من الشباب 480 شاب يعني حوالي 500 شاب ده طبعا رقم قياسي اللي كثفنا و- ويعني وخلى وشنا مش يعني في الارض وخلانا مش عارفين يعني نودي وشنا فين مين النساء ليه بقى اللي قد من النساء كان عدد يعني اعتقد ان هو ما يجيبش المية يعني ما جابش المية فطبعا ده يعني احنا متعودين النساء هم اللي بيسبقوا الرجاله في كل حاجه والنساء هم الاوائل في كل حاجه فلما الرجاله تسبق النساء بالمنظر ده يعني حاجه مخزيه غير ان المره اللي فاتت من الحاجات اللي اسعدتنا ان اللي قدمهم في التحفيظ ما شاء الله تلاقي مثلا جراح في الجامعه وتلاقي مثلا إيه، شاب ما شاء الله كتاب الله ربنا رزقه مثلا مهنه إيه، مهنه النجاره او مهنه الكهرباء او مهنه ال... يعني قلنا للشباب ما شاء الله ده انتوا هتتجوزوا ببلاش ده احنا هنهيص مع بعض اي حاجه بعد كده عند اي حد مننا ببلاش يا رجاله ان شاء الله فكانت حاجه جميله ناس فوق السبعين وناس تحت عشر سنين شباب يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي قدموا كانوا فعلا حاجه تفرح ان فعلا بيئه ايمان حقيقيه لجميع الاعمار لجميع الانواع لملتحين وشباب لاول مره كان في ناس ختمين اكتشفنا في التحفيظ اصوات تحفه ما شاء الله لا قوه الا بالله اصوات في غايه الجمال اكتشفنا في التحفيظ شباب خاتم يعني ده ان شاء الله باذن الله شويه صغيرين يدخل في نظام المراجعه بتاعه باذن الله ويبدا يبقى من اللي ماسكين التحفيظ اصلا باذن الله سبحانه وتعالى اكتشفنا في التحفيظ مواهب اكتشفنا في التحفيظ علاقات وصحوبيات فضل ومنه الله يعني زي ما حلمنا ان احنا مش نعمل تحفيظ ان احنا نعمل بيئه ايمان من خلال التحفيظ مكانها مسجد الصديق المره دي يا شباب اللي ما قدمش المره اللي فاتت يبدو استمارة النهاردة في استمارات يا دكتور محمد معاكم استمارات هت... هتوزعوها في الورش خلاص هيوزعوا استمارات بعد اللي, للي عايز طبعا للي ما رجعش المرة اللي فاتت فضلوا منة الله التخفيض بادئ بداية قوية الاخوات هيتوزع عليهم برضو استمارات للي ما قدموش باذن الله سبحانه وتعالى طبعا يعني مهم جدا يا جماعة ان شاء الله باذن الله مهم جدا باذن الله سبحانه وتعالى آآ آآ يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم اتكلمنا في الورش واتكلمنا في التحفيظ ومش كان في ورق هنا اتكلمنا في الورش واتكلمنا في التحفيظ اه، اه، اخوانكم طبعا اه، يعني عارضين اخوانكم اه، اه، اه، يعني على النت عاملين مشروع صحح تلاوتك اه، قناة على اليوتيوب اسمها صحح تلاوتك وصفحة على الفيسبوك اسمها صحح تلاوتك اللي عايز يصحح تلاوته اللي عايز يسجل مقاطع وهم يرجعها له يدخل يكتب كلمة صحح تلاوتك على اليوتيوب او على الفيسبوك وهم يتابعوه وان شاء الله بوجه رساله لاخواننا على ورش النت لاداره ورش النت ان ان شاء الله مشروع تحفيظ المراحل المحطات السبعه لحفظ وتجويد القران عايزين ننقلها على النت باذن الله الوقت في ناس جايبه مصاحف ان شاء الله باذن الله هتوزع بالثمن طبعا ولكن هنوزعها من خلال الورش توفيرا للوقت بتاع الدرس ان شاء الله يعني انا بعد ال- بعد الدرس ان شاء الله الف على الورش بقى ادي لكل ورشه مجموعه من المصاحف عشان الاخ اللي ماسك الورشه ي- آه، آه، يعملها اخوانكم في مسجد البدر عارفين مسجد البدر مسجد اللي في ساميه الجمل اللي هو جنب بيتي على طول عارفين بيتي كويس انكم مش عارفين بيتي خلينا في خلينا في مسجد البدر مسجد البدر اللي في ساميه الجمل في شارع ساميه الجمل اعتقد ان معظمكم عارفه يعني ان شاء الله باذن الله عامل اسبوع هيبدا من اول الجمعه الجمعه دي اللي هي ايه النهارده 4 4 ده النهارده العشاء هيبدا من اول النهارده العشاء هيبدا بدكتور غريب الاسبوع ده فيه الشيخ مصطفى العدوي اسبوع الاسبوع ده فيه الشيخ علي لقم الشيخ عادل لطفي الشيخ طارق سعد الشيخ عادل القلاوي الشيخ عادل شوشه الشيخ محمد بسيوني ما شاء الله اسبوع تقيل ومتين والموضوع بتاعته طيبه جدا آه، باذن الله سبحانه وتعالى الشيخ مصطفى العدوي يوم الاربعاء العشاء كله هيبدا العشاء فاللي عايز يعني يستفيد باذن الله ومسجد البدر طبعا من البيئات الايمانيه اللي موجوده اللي فيها خير كبير باذن الله اخيرا اخوكم بيدعوكم للتبرع بفصيل الدم او سالب لحاله حرجه واخوكم بيدعوكم للتبرع بفصيله او سالب الاخ بقى اللي جايب لي الورقه بتاعت او سالب يبقى عند المنبر بعد صلاه العشاء مباشره ان شاء الله باذن الله عشان الناس ما تدورش عليه اللي ع... اللي يستطيع التبرع بفصيله او سالب يا اخواني لوجه الله ان شاء الله لحاله حرجه أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا فيك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا رب اللهم ارزقنا الأخوة الصادقة فيك اللهم ارزقنا الحب الصادق فيك اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع كلمتنا على أتقى قلب رجل منا يا رب اللهم اجمع أمرنا على ما يرضيك يا رب اللهم إنا نتقرب إليك بالأخوة اللهم إنا نتقرب إليك بأن نحب بعضنا وأن نزور بعضنا وأن نبذل لبعضنا وأن نتواصل مع بعضنا وأن نتعارف مع بعضنا وأن نتعاون مع بعضنا اللهم اجعلها قربة لك يا رب اللهم ارض عنا بهذا العمل يا رب اللهم ارض عنا باجتماعنا فيك يا رب اللهم ارض عنا باجتماعنا على رضاك يا رب اللهم إنا اجتمعنا على ابتغاء مرضاتك اللهم يسر لنا سبيلنا إليك يا رب لن يوصلنا إليك إلاك لو اجتمعنا مع بعضنا على أن نصل إليك لن نصل إلا أن توصلنا يا رب يا رب صلنا إليك يا رب يسر لنا أمر ديننا ودنيانا يا رب افتح لنا سبل الوصول إليك يا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا رب اللهم إنا نستغيث بك يا صمد اللهم إنا نلجأ إليك يا صمد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ارزقنا بيئة إيمان نعبدك فيها وندعو إليك منها ونطلب العلم فيها ونصل إليك بها يا رب من علينا ببيئة إيمان يا رب يا رب إن أهل الفساد يتعاونون ويجتمعون ليهلكوا شباب هذه الأمة اللهم إنا اللهم إنا اللهم إنا نريد أن نأخذ بأيدي بعضنا لنصل إليك ولنرضيك عنا ولن... ولترضى عنا ولنتعلم دينك اللهم يسر لنا يا رب اللهم بارك لنا في أخوتنا اللهم بارك لنا في أخوتنا اللهم املأ قلوبنا حب حبا لبعضنا فيك يا رب اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا فيك يا رب اللهم حببنا في بعضنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك يسر لنا سبيلنا إليك لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نضل وأنت هدينا لا نضيع وأنت مولانا يا رب أنقذ إخواننا وأخواتنا يا رب يا رب يا رب إن غالبهم يعبدونك على حرف إن غالبهم يعبدونك فرادى اللهم اجمع صفنا اللهم اللهم ارزقنا أن نفهم قيمة بعضنا اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي توصلنا بك إلى الفردوس الأعلى يا رب يا رب يا رب من علينا يا رب يا رب اهدنا يا رب يا رب أرشدنا يا رب يا رب إن بحر الفتن يتلاطم من حولنا وإن لم تغثنا فمن يغثنا وإن لم تنقذنا فمن ينقذنا وإن لم تأخذ بأيدينا نغرق ونضيع يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب يا أرحم الراحمين ليس لنا إلاك فأغثنا أغثنا أغثنا أغثنا بالإيمان أغثنا بالقرآن أغثنا بالصحبة الصالحة أغثنا بالعلم النافع أغثنا بأن تطلق ألسنتنا في الدعوة إليك أغثنا وأصلح لنا قلوبنا أغثنا وزكي لنا نفوسنا أغثنا واهد أحبابنا وإخواننا اهد شباب الأمة يا رب اهد نساء الأمة يا رب اهدنا جميعا يا رب اهد إخواننا وأخواتنا اهد الشباب والفتيات اهد الرجال والنساء اهد أطفال هذه الأمة يا رب يا رب اللهم إنا نجاهد فيك اللهم افتح لنا سبلك اللهم كن معنا اللهم أيدنا اللهم أعنا اللهم افتح لنا اللهم انصرنا اللهم ثبتنا اللهم وفقنا اللهم ارشدنا أنت حسبنا ونعم الوكيل أنت حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك